وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلبا خاشعا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخشوع علم واحنا مفتقدين العلم ده في ظل ضجيج الحياه احنا ماشيين مع بعض في هذه السلسلة علشان نجود امر الصلاة وصلاتك صلاتك وصلنا الى موقف التعظيم الى لحظة وخر راكعا واناب بعد ما تقرأ الآيات بعد الفاتحة تكبر ربك سبحانه وتعالى وتخر راكعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب فأما الركوع فعظموا فيه الرب وبلغ انه موضوع الركوع كان عظيم جدا الشأن عند العرب لدرجة انه روي ان حكيم ابن حزام بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخر إلا قائما أي لا يركع لله تبارك وتعالى في بادئ الأمر طبعا بعد ذلك استجاب لأمر الله عز وجل بس موضوع الركوع ده كان موضوع كبير جدا وعظيم جدا عند العرب فالمقام ده مقام التعظيم عظموا فيه الرب عشان كده هنشهد فيه اسم الله العظيم الله تبارك وتعالى سمى نفسه كذلك وتعالوا كده نتأمل في سورة الحاقة لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن أهل الشمال أعاذنا الله وإياكم منهم لما وصفهم بأنه الواحد فيهم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يعني ما كانش بيعظم أمر الله تبارك وتعالى طب وهو تعظيم أمر الله ده بيتحقق بإيه بيتحقق بالمبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات بيتحقق ان الواحد ما يبقاش عابد هواه زي ما الهوى بيوديه بيروح انا مزاجي في ايه فبعمله يسمع ان ده رخصة وان ده في بعض الاقوال وان بعض الناس قالت المعظم لامر الله تبارك وتعالى تلاقيه حال تاني ووضع تاني عشان كده عايزين نحس وندوق سبحان ربي العظيم اولا في سبحان اول حاجة نزه ربك اول ما تشوف التسبيح اعرف على طول ان ربنا سبحانه وتعالى بيامرك انك تنزهه سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص والافات وكل العيوب وفي نفس الوقت بيقول لك خد بالك من عيبك خد بالك من آفاتك خد بالك من مشاكلك سبحان ربي جميلة قوي ربي ما قالش ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نركع نقول سبحان الله العظيم لا لا لا سبحان ربي تفتكر معاها على طول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لو الناس دي كلها كفرت بالله تبارك وتعالى هو ربي لو الناس ادعت له الولد هو ربي لا شريك له سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربي دي فيها حب رب دي فيها احساس كده بانه الواحد بيرمي حموله عليه سبحانه وتعالى وبيحاول ينتسب اليه احلى حاجه لما يقول ربنا سبحانه وتعالى للعبد عبدي فاكرين حمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي هنا سبحان ربي العظيم ففي اللحظه دي بقى في ثلاث واجبات اهو قلبية واحد افتكر عيبك اتنين انتسب ليه وتودد إليه ثلاثة عظم أمر ربك له صفات الجمال اللي تتناسب مع ربي وله صفات الجلال اللي تتناسب مع العظيم سبحانه وتعالى ده الذكر اللي غالبنا بيقولوا حال الركوع لكن في والله بعض الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع محتاجة والله ان احنا نحفظها وده الواجب العملي بالله عليكم مش عايزين بقى الصلاة تبقى زي ما بنعملها كده روتين عايزين نحس عايزين ندوق فالواجب العملي بالله عليكم نحفظ الأذكار دي وكل أسبوع يا سيدي افتكر ذكر منهم واحفظه وجدد بيه صلاتك وجددي بيه صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة شفتوا مقام عالي أوي سبحان ذي الجبروت الجبار سبحانه وتعالى يجبر كسر المنكسر بين يديه أنا عند المنكسرة قلوبهم ويقسم ظهر كل جبار عنيد سبحانه وتعالى فاسم الجبار وصفة الجبروت صفة عظمة صفة جلال وصفة جمال ذي الجبروت والملكوت الملك كله لك الملك كله بيده سبحانه وتعالى فليه مشغول بشيء من هذا الملك الذي هو بيد الله ليه مشغول قلبك انك تأخذه من غير صاحبه من غير الذي بيده كل شيء ملك سبحانه وتعالى مليك له الملك كله سبحانه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء أهل الكبرياء دي تخليك ذليل بين يديه هو المتكبر سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعز إزاري فهو سبحانه وتعالى المتكبر إنما أنت غلبان مسكين أحسن صفة ليك وأحسن صفة ليك الفقير المفتقر أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والكبرياء والعظمة يبقى مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى الذكر الثاني كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي ومخي وعظمي وعصبي تاني عايزين نحفظ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ركعت آمنت أسلمت اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يبقى خمس حاجات يبقى أول حاجة ثلاث كلمات اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي حفظته الكلمات دي كلمات المسلم الحق لك ركعت لك وحدك يا رب لا أذل الشهوة يا رب لا أذل الامرأة يا رب لا أذل عشان الفلوس يا رب لك وحدك لك ركعت الكلمة الثانية وبك آمنت عشان كل ما هتركع تزداد إيمانا كل ما هتركع تزداد قربا بك آمنت يا رب ولك أسلمت يا لو كنا كده مستسلمين لأمر ربنا سبحانه وتعالى والله لو فعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت قالوا سمعنا وأطعنا لو كلنا كده ما كانش هتبقى عندنا مشاكل لكن لازم بقى تعمررها على عقلك ومش مقتنع صراحة بانه ده سنة وان ده واجب مش مقتنع بالحجاب ومش مقتنع باللحية ومش مقتنع بفرضية صلاة الجماعة مثلا ومش مقتنع صراحة بالحدود ومش مقتنع ببعض احكام الشرع زي موضوع الاقتصاد والربا ومش مش مش عارف لو تمرر على قلبك المعاني دي وتمرر على قلبك المعاني دي تخلص كل المشاكل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وبعدين تعيش بقى معنى الخشوع خشوع الجوارح اللي ما بيحصلش إلا بعد خشوع القلب أصل مرر على قلبه معاني الاستسلام والإيمان وتحقق الكلام ده بالركوع فالقلب لما خشع خشعت الجوارح فعشان كده خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فعشان كده قال خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كل خاشع لك يا رب كل عيني ما تبص الشمال ولا يمين ولا تلتفت أثناء الصلاة أبدا أذني ولو الدنيا حواليا فيها ما فيها أنا مش سامع دلوقتي إلا إلا نداء الرحمن حية إن أنا واقف بين إيديه أنا مش سامع دلوقتي شيء إلا إحساس القرب ده سامع منه الكلمات اللي كنت لسه بقولها أثناء قراءة القرآن في الصلاة وأنا بسمع كلام الرحمن أنا مش سامع دلوقتي غير كلمة التعظيم لله فخشع لك سمعي وبصري وعقلي يا رب مخي وعظمي وعصبي كل ليك يا رب عايز تلخص موضوع الافتقار في كلمتين أنا بك وكلي لك يطلع كل موضوع موضوع الافتقار إلى الله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع أيضا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح من أسماء سبحانه وتعالى السبوح سبوح قدوس احنا اتفقنا التسبيح معناه التنزيه ولما نشوف التسبيح يبقى عارفين على طول ان ربنا بيكلمنا على عيوبنا ان انا وانا راكع بقول له يا رب طهرني من عيبي يا رب انت السبوح والقدوس القدوس فيها معنى البركة وفيها معنى التنزيه يقول لك مكان مقدس أي مطهر أي مبارك فكأنك بتقول له طهرني يا رب وبارك لي يا رب سبوح قدوس رب الملائكة والروح الذي به حياتك اشمعنى الملائكة والروح عشان يشير ليك إلى معنى الحياة انت بتحيا من جديد والله الصلاة لما بتبقى بطعم جديد انت بقيت انسان جديد والله الركوع ده يصنع منك حاجة تانية جديدة لو حسيت لو قلبك ده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان سبحانه وكان سبحانه وتعالى قد أنزل قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فلما نزلت هذه الآيات كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تطبيق للآية فاحنا عايزين نصلي ركعتين بعد ما تشوفوا الحلقة دي تصلي ركعتين وتصليهم إذا جاء نصر الله والفتح وتحس ان انت بتطبق عملي امر الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وانت راكع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يبقى بتجمع ما بين سبحان الله والحمد لله اللهم اغفر لي يبقى جمعت ما بين التسبيح والحمد وما بين طلب المغفره ودي أعظم الجوائز سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فلو ذاق قلبك هذه المعاني عظمت ربك عايزين ما ننساش الواجب العملي الواجب العملي قلنا عايزين نصلي ركعتين ونصلي بسورة إذا جاء نصر الله الفتح وعايزين نحس بمعنى التعظيم لله تبارك وتعالى و وثالث حاجة اتفقنا على الأربع أذكار دول يا ريت تكتبوهم وكل أسبوع من هنا ورايح يبقى بذكر جديد ما تقولش بعد كده سبحان ربي العظيم لا خليها سبوح قدوس رب الملائكة والروح خليها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي خليها اللهم لك ركعت وبك آمنت و ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي خليها بطعم جديد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم